بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين النهارده عيد الميلاد وكلمه عيد في العبري تيجي بمعنى شهاده و وحتى يقول كده هو في سفر يشوع 22 لانه شاهد بيننا ان الرب هو الله الاعياد وفي العربي عيد تيجي بمعنى يوم فيه جمع يعني تجمع ناس و... ويعود معناها تكرار يعني ما يعود اليه الانسان يعني يعني يعي- عيد معناها انه حاجه بتتكرر بس فيها ال... ال... الجمع ده بيكرر حاجه معينه النهارده عيد بس يعني ايه عيد بقى على المفهوم المسيحي العو... العيد هو الوجود مع المسيح عشان كده اعياد الكنيسه نقول تعيد الكنيسه اليوم بتذكار مثلا عيد كذا او عيد كذا يعني ايه يعني وجود المسيح معانا هو عيد الشهاده ان احنا نرى المسيح واننا نقدمه ده عيد هو امس واليوم والى الابد عشان كده عيد النهارده عيد مهم قوي لانه في الحقيقه هو ميلادنا الحقيقي الحقيقه ما هوش ميلاد المسيح بس لكن لما اتولد المسيح احنا كمان اتولدنا فيه واصبح عندنا امكانيه الحياه الروحيه في قصه كتبها كاتب انجليزي اسمه فيلبس يقول كده ان ملاك ملاك كبير كان مع ملاك صغير وبيتفقد الكون كله يعني وبعدين الملاك الصغير كده فجاه بص لقى في كوكب آه، مظلم وكله دم وموت وحاجات مش كويسة فقال له الكوكب ده وحش قوي فقال له ده الأرض وبعدين فجأة لقى نور جه من السماء ودخل الكوكب ده فقالوا ايه اللي حصل قالوا المسيح اتولد فيه وبعدين لقى الكوكب ده أصبح كله كله نور والنور طلع للسماء تاني قالوا ايه اللي حصل قالوا المسيح قام وصعد وبعدين لقى ان الكوكب ده بيحتضن بنور معين فقال له ايه قال له روح القدس حل على الارض هو ده العيد بتاعنا نور دخل وسط الظلمه عشان كده التجسد مش مجرد حادث تاريخي نجري ورا التاريخ بتاعه ونقول هو امتى بالظبط انتوا عارفين الثلاث قرون الاولى ما كانش بيحتفل بعيد الميلاد خاصة كان بيحتفل بعيد الظهور الإلهي زي ما هنشوف يوم عيد الغطاس إن شاء الله لكن كان إحساس الكنيسة إن كل يوم هو ميلاد المسيح فينا عشان كده يقول القديس كيرلس الكبير ابن الله صار إنسانا لكي يصير الناس فيه وبواسطته أبناء له بالتبني يعني ابن الله بقى انسان عشان نبقى احنا اولاده بالتبني ويقول مرة تانية انه يوحد بواسطة نفسه وفي نفسه الطرفين اللذان يسعيان نحو الوحدة اي الله والبشر يوحد بواسطة نفسه بالمسيح وفي نفسه في المسيح الطرفان اللذان يسعيان للوحدة الله والإنسانية عشان كده التجسد معناه إيه؟ الله معنا زي ما قال الملاك للعذراء هو عمانه إيل الله معنا عشان كده ماريو يوحنا يقول الكلمة صار جسدا حل بيننا الله معنا ما بقاش بعيد زي ما قال أفلاطون زي ما قلت لكم امبارح ولا زي ما كانوا المفكرين والفلاسفة ينظروا إلى الله هو في السماء الملحدين ما كانوش عارفين يشعروا بالمسيح لأنهم مش مؤمنين بيه فقالوا في روسيا القديمة الملحدة أبانا الذي في السماوات ابقى في سمائك لتحيا أنت في سماء الطيور ونحيا نحن في أرض الأحياء نقول لهم مساكين قوي مساكين جدا آه ال الإنسانية التي لا تعرف وجود المسيح فيها هي إنسانية فقيرة وإنسانية يتيمة الكاتب الكبير ديستوفسكي قال كده مرة راحوا له شباب ملحدين هو كان عاصر وقت الإلحاد وقبل الإلحاد وهو كاتب من الكتب من الكتاب المهمين في روسيا وراحوا له شباب يناقشوه في الإلحاد فقال لهم حاجة مهمة قوي قال لهم حينما تفقدوا وجود المسيح تف تكونوا أيتام وده فعلا المسيح جه علشان يجدد الإنسانية فيه يخلقنا من جديد عشان كده قال بابا أثناسيوس هكذا اتخذ لنفسه ج- جسدا بشريا مخلوقا لكي يجدد بصفته أنه هو الخالق تلك البشرية ويوحد مع الله في نفسه هذه البشرية هكذا يقودنا جميعا إلى ملكوت السماء ذهبي الفم يقول سر جديد وعجيب هو سر التجسد لأن الملائكة نظرت اللاهوت هنا على الأرض والإنسانية صارت في السماء يعني الملائكة نفسها استعجبت شيء عجيب جدا الله بقى على الأرض والإنسانية بقت في السماء ده من إيه ده؟ من التجسد عشان كده إحنا فرحانين لأن الإنسانية أصبحت ليها حياة جديدة الإنسان عشان يفرح لابد انه يعرف ايه اللي اخده قبل ميلاد المسيح وقبل التجسد كانت الانسانيه محرومه من الوجود مع الله ما كانش ينفع الانسانيه تعيش مع الله كده وجها لوجه ولا انها تشعر ان الله ابوها بالتجسد رجع لنا ده الانسانيه كانت بلا رجاء كل الانسانيه بتموت حد يقدر يقول هيعيش ازاي حتى في العهد القديم يقول له كده أيوب البار حينما يموت الرجل هل يحيا لكن بالمسيح بقى في رجاء كانت ال... كان الفساد في كل شيء الإنسانية في حالة فساد دايم حتى الأرض كانت تعطي شوكا وحسكا بالمسيح اتغير ده الإنسانية كانت خايفة الخوف في كل شيء حتى تلاميذ قبل قبل ما ياخدوا قوة القيامة وقوة الوجود في المسيح كانوا خايفين الإنسانية كانت شعر بالعبودية بالمسيح مفيش خوف مفيش عبودية عشان كده التل... الملائكة لما جم يبشروا الرعاة قالوا لهم افرحوا ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب وقال وسمعوهم بيقولوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة الناس الفرح الملائكة كانت بتسبح لأن الله صار هو الملك الذي يعيد مملكته من جديد في مؤلف موسيقي موسيقار عظيم جدا اسمه هاندل هذا الموسيقار رغم انه كان عظيم قوي لكن فترة من حياته بقى في قمة اليأس فقر ما بقاش معاه فلوس وجاله مرض شلل نص- نصفي وهو كان راجل حساس و... وهو موسيقار حلو قوي اللي بس- منكم يسمع بيسمع موسيقى الهاندل ده يلاقيه حاجة عالية قوي ويقولوا في يو... ليلة كان يائس من حياته فدخل قال أنا عايز عايز أطلع ال... الكم اللي جوايا ده في موسيقى لربنا يصرخ لربنا يتألم في صلاة بس الصلاة دي هعملها موسيقى وقعد قفل على نفسه وقعد يألف الموسيقى يقولوا اندمج جدا لدرجة ان هو طول اليوم لا اكل ولا شرب نسي كل حاجة ويقول انه فجأة وكأنه وهو بيعزف موسيقى لله أخذ وقف عن العزف سمع ملايكة بتقول هللوا يا بطريقة أخاذة جدا يقول أما أنا فتوقفت أن أؤلف وصرت أكتب فقط تلك السيمفونية هللوا يعني وطلعت الموسيقى بتاعته في قمة الروعة لأنه سمعها موسيقى سماوية النهاردة الملائكة قالت موسيقى سماوية ما كانتش بتقول بس كلمات يقول كانوا بيسبحوا يعني بيقولوها بموسيقى بموسيقى عشان كده المسيح جه علشان يرجع لينا الفرح على الأرض السلام وبالناس المسرة هو ده الفرح بتاع النهاردة ينهي حالة الخصام بيننا وبين السماء فنفرح إرينيوس قديس إرينيوس يقول في ملء الزمان صار الكلمة إنسانا منظورا وملموسا لكي يجمع في نفسه ويحتوي كل شيء يبيد الموت ويظهر الحياة من جديد عشان كده النهاردة لازم كلنا نفرح بتفرحوا ازاي بقى العيد ازاي اوعى تكون بتعيد بأكل وشرب وبحفلات وبأمور تانية فيها فيها صورة بشرية خارج الكنيسة فيها صورة إنسانية ترابية عايز أقول لكم على حاجة إن الطريقة دي كانت طريقة الوثنيين الوثنيين كانوا بيعبدوا الآلهة بتاعتهم بالصورة المادية بأكل وشرب وجنس أما إحنا المفروض نعبده بطريقة روحية تقول لي يعني نعمل إيه أقول لكم ليه لما بنتجمع طبعا مفيش مانع انك يكون في شركة اغابي اكل لكن ليه مش بنسبح كمان ليه مش بنرنم اوعى تفتكر ان الكلام ده يعني حاجة كده م- ما هياش آه، ما هياش آه، قابلة للتنفيذ في اوروبا اللي منكم آه، شاف التراث القديم عندهم تقليد محتفظين بيه انهم ايه بقى يحطوا شجرة الميلاد الاوروبيين الكلام ده قد- قديم قوي بس لسه موجود في بعض الأمو- ال- البيوت الاوروبيه ويقعدوا يلفوا حوالين شجره الميلاد وهم بيقولوا ترانيم الميلاد ويتكلموا على المجوس ويتكلموا على الرعاه اخدوها منين اخدوها من ال- البيوت المسيحيه الحقيقيه اللي كانت في اوروبا زمان لكن النهارده طبعا رغم ان ال- في الحاد كتير في اوروبا لكن بيحتفظوا بالصوره دي المسيحية كده ليه مش بنسبح ليه مش بنحتفل بعيد الميلاد بتسابيح وترانيم وليه مش بنجمع أطفالنا ونقول لهم تعالوا نحكي لكم على المسيح الميلاد وناخدهم للمزود نقول لهم ونوريهم المسيح المولود ونقول لهم نحكي لكم قصة الميلاد وناخد لهم الرعاة في ال- في المزود ونقول لهم تعالوا بصوا الرعاة ده حصل كذا ونجيب لهم المجوس ونشرح لهم ايه اللي حاصل لازم تكون احتفالاتنا روحية لأن المسيح أشرق فينا من جوه هو نورنا كمان في عيد الميلاد أرجوكم أرجوكم خلوا البيوت فرحانة كلها أرجوكم ما تخلوش في اتنين متخاصمين ولا أب زعلان من ولاده ولا زوجة زعلانة من زوجها النهاردة أرجوكم تفرحوا في كاتب فرنساوي اسمه راؤول فولر يقول كده من تلك الليلة ليلة عيد ميلاد لم يعد الإنسان الحق في أن يستأثر بسعادته يا أجراس الميلادي اقرعي في قلوبنا ظلي إنذارا قويا لنفرح كلنا بالله الميلاد هو شركة المسيح فينا لازم نفرح جبران يقول كده كان الزمن ليلا فصار فجرا ثم صار نهارا لأن أنفاس الطفل يسوع تخللت دقائق الفضاء والأثير كانت حياتي حزنا فصارت فرحا وستصير غبطة لأن ذراعي الطفل قد ضمت قلبي وعانقت نفسي هذا الحب العظيم الجالس في المزود المنزوي في صدري قد جعل الأحزان في باطني مسرة واليأس مجدا والوحدة نعيما يا أحبائي تعالوا نشارك الملائكة في تسبيح الله على محبته ورحمته تعالوا نخرج للطبيعة الصامتة ونحكي له وعمله فينا تعالوا نكرس له الحياة القلب والفكر والإرادة لأنه صنع أعمالا عظيمة لأجلنا إذ أنه جمع أشلاء جسد الإنسانية المتناثر من حربه مع إبليس ثم جاء واتحد بنا لكي يعطينا الحياة نعم يا ربي فلولا يداك اللتان أعادت لنا الحياة لكانت حياتنا معنى مكسور وغاية لم تتحقق لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين